بسم الله الرحمن الميزان الأكبر من عوامل الثبات, من عوامل الثبات أن تضع الله عز وجل نصب عينيه وأن تضع النبي صلى الله عليه وسلم نصب عينيه الميزان الأكبر أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون أبو بكر وعمر أظن ما فيش أجل في هذه الأمة من أبي بكر وعمر ليه لأن طبعا لمكانهما المعروف وبعدين دول لهم سنة الميزان الأكبر من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا الميزان الأكبر أي واحد عنده هذه النهمة القوية في طلب العلم شيء طبيعي إنه لا يلتفت إلى غير ذلك لكن إحنا موضوعنا في الشاب اللي هو بيعاني من الفتن ومش عارف يغض بصره والمسألة دي وقاعد كل شوية يجي يقول لي أنا بحفظ وأتفلت مني الحفظ ومش عارف أطلب العلم أنا بنصحه إنه يتزوج الميزان الأكبر ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الميزان الأكبر نصيحة نصيحة فاحنا بنقول للطالب أي يروح يتخير إنسانة ممتازة وكويسة ومن بيت كويس حتى تعينه على الطلب نصيحة لأن فعلا هو لو تزوج إنسانة نصيحة آه، لا تتقي الله عز وجل كده دي هتخليه يكلم نفسه ده اذا كان حافظ مختصر الخرقي آه، هينسى كل حاجه هينسى كل حاجه الميزان الأكبر كل بني ادم يتكلم نقول له من اين لك هذا هذا كله عباره عن اراء ما لها خطام ولا زمام الميزان الأكبر لما اقول لك ده الامام احمد ترك الزواج ولم يتزوج الا عند الأربعين احمد رضي الله عنه احنا فين واحمد فين وبتاع خلاص هنتبع أحمد. خلاص او فلان الفلاني تقول هنتبع فلان فلان قد يكون فلان ده مخالف فلان ده مخالف الميزان في الأكبر يوم من الايام ابو طلحه جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزل قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فجاء ابو طلحه وقال يا رسول الله ان افضل مالي هو بي رحاء فقد سمعت الله عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فهي صدقه لله عز وجل فضعها يا رسول الله حيث شئت الميزان الأكبر إن لنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولضيفك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه هو ده العدل هو ده العدل هو ده العدل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين
يا طالب العلم أقبل هيا تعالى وتعلم إذا ذهبت في مكان بعيد ولمست أوتار الحياء فاعلم أنها القراء جاءت لتهديكم هذا الإصدار المتميز الميزان الأكبر لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني والآن مع مادة هذا الشريط إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فدرسنا هذا المساء من كتاب صيد الخاطر لأبي الفرج ابن الجوزي رحمه الله وكنا تكلمنا في المرة الماضية عن نقد ابن الجوزي رحمه الله لجماعة من المتزهدين أنهم فهموا أشياء مغلوطة في الشريعة فحاول ابن الجوزي أن يسدد هذه الأفهام بما كان عليه سلف هذه الأمة وكنا وصلنا إلى ذكر آفتين كبيرتين ذكرهما ابن الجوزي رحمه الله لهؤلاء قال أنهم لا يخرجون عن أحد رجلين إما سليم الباطن جاهل بالشرع وإما يعبد الله عز وجل بهواه يعبد الله عز وجل بهواه ثم قال رحمه الله ولقد كان جماعة قال ومنهم من تصدر وصنف فاقتدى به الجاهلون في هذه الطريق إما أن يكون سليم الباطن جاهلا بالشرع وتصدر للتصنيف والكتابة وكما يقال لكل ساقطة في الأرض لاقطة وكل نافقة يوما لها سوقه يعني العباد من لابس الناس رأى العجب العجاب فيه بعض الأفكار التي يأنف عنها كثير من الناس يتقمم عليها آخرون آخر ما كنت أتخيله في هذا الزمان أن يدعي رجل النبوة ويجد له أتباع ده آخر ما يمكن أن يتصوره إنسان في هذا الزمان رشاد خليفة الذي قتل وذهب إلى حيث ألقت بنفسها أم قشعمي ده دعا النبوة في أمريكا هناك واختلف هو ونائب النبي على أساس أنه لما يغيب ينوب عنه نائب النبي فاختلف هناك وكانت مشكلة وقتل هذا وجد له أتباعا وجد له أتباعا إذا كل فكر ساقط لابد أن تجد له من يعتنقه ولا تقل إن هذا لا يمكن حد يتصوره لا وأنا يمكن ذكرت لكم قبل ذلك إن في واحد عامل نتيجة زي دي كده شوف مكتوب عليه ايه لن تركع أمة قائدها محمد واحد جالي قال لي ازاي هو بيأمرهم بعدم الصلاة ولا ايه ما هو لن تركع يعني لن يصلي ها فلم يفهم لن تركع يعني لن تخنع ولن تذل فلما يكون في إنسان فهمه بسيط إلى هذا الحد فلما يكون في إنسان جاهل بالشرع وهو سليم الباطن خطر بباله أن يؤلف فألف كتابا ملآن بالمخالفات بقى للسنة ولما كان عليه سلف الأمة سيتقمم على هذا الكتاب طائفة من بني آدم فابن الجوزي رحمه الله يقول ومنهم من تصدر وصنف فاقتدى به الجاهلون في هذه الطريق وكانوا كعمي اتبعوا أعمى ولو أنهم تلمحوا للأمر الأول الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة رضي الله عنهم لما زلوا ولقد كان جماعة من المحققين لا يبالون بمعظم في النفوس إذا حاد عن الشريعة بل يوسعونه لوما وده كلام كلام ذهبي أهل التحقيق في الدين وفي السنة ليس لهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من يأتي بعده إنما يوزن عليه كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الميزان الأكبر الذي يوزن الناس به فهذا المعظم العالم الكبير إذا قال قولا خالفه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خالف به رسول الله صلى الله عليه وسلم على طول أي واحد متسنن بيعمل مقارنة بدهية النبي صلى الله عليه وسلم وفي مقابله أي عظيم وحصل بينهم نوع من الاختلاف في الكلام من يقدم طيب هذا العظيم ايه عذره له اعذار كثير احنا لن يعني نسبه ولن نشتمه ولكن لن نتبعه في زلته قطعا او في قوله قطعا اذا خالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم ونحاول ان نوجد له عذرا لان لا يمكن في علماء الامه رجل يتعمد مخالفه النبي صلى الله عليه وسلم ابدا إذا خالفه خالفه لأنه اتبع مذهبا أو اتبع طريقة ظن أنها هي الحق فهذه المقارنة لا بد منها وهي التي تثبتك على طريق الحق في المجتمعات التي تسودها الأعراف الجاهلة ايه اللي يثبت اقدامك على الطريق انك انت تحط النبي صلى الله عليه وسلم قدامك وتحط اي واحد قدامك كمان تلاقي الثاني ده قزم على طول على طول القامه بتاعته بتنتهي اذا وضعته في مقابل النبي صلى الله عليه وسلم طب الضعف اللي بيعتري الإخوة مثلا والجماعة الملتزمين سببه إيه؟ سببه أنه لم يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم مكانا واضحا إنما المشكلة كلها الناس إنما لو وضع النبي صلى الله عليه وسلم ما أظنه أبدا يتردد في الاختيار ويحضرني في هذا المعنى آية وقصة أما الآية في باب المقارنة وكيف أنها تثبت الإنسان فقول الله عز وجل وهو يذكر الشيطان أفتتخذونه وذريته أولياء من دون أقف لحد هنا إحنا هنفترض أن الشيطان ده ابن حلال وممتاز وأحسن واحد في الدنيا خلاص ولي من الأولياء مش هو الشيطان الرجيم هو قبال ربنا تاخد مين ها أظن حد في الدنيا يزل في الإجابة خلاص أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وافترضنا أن الشيطان ده أحسن واحد فقبيح جدا إذا خيرت بين ربك وبين غيره أن تختار غيره أيا كان هذا الغير ماشي قبيح ولا لا هيبقى قبيح جدا وهم لكم عدو شوف بقى المشكلة يعني حتى لو هو ممتاز ما ينفعش أبدا إذا خيرت بين ربك وبينه أن تختاره على ربك فكيف إذا كان عدوا هم برضه تختاره على ربك عز وجل ولذلك قال الله عز وجل بئس للظالمين بدلا لأن الذي يفعل ذلك لا شك أنه ظالم لنفسه وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ظلم لا راجع على هذا الإنسان الأحمق الذي أخطأ في هذا الاختيار أنت لما تراعي هذه المقارنة لابد أن تنال منها الثبات في النهاية إشكال اللي بيسقطوا في الطريق أنهم لا يعقدون هذه المقارنة لو عقدوها لثبتتهم القصة قصة العز بن عبد السلام لما يعني ذهب في يوم تنصيب نجم الدين أيوب وكان حاكما لمصر فقال لغلامه تعال يا بني نقوم لله في هذا اليوم خد الغلام بتاعه متكئ عليه وراح على نجم الدين أيوب طبعا نجم الدين أيوب جالس على العرش وحواليه كل الوزراء والأبهة كلها والكلام لازم بن عبد السلام بالنعل بتاعه بالجزمة بتاعته مشي على البسط والسجاجيد وهو متكئ على هذا الغلام وبعدين وقف راكز على عصايا كده حتى وصل إلى نجم الدين أيوب فقال له يا أيوب بوأك الله ملك مصر ثم الحانات موجودة وبيوت الدعارة موجودة وعدد له أشياء من المظالم وأشياء من المخالفات فقال له يا سيدي هذا من زمان أبي مش أنا اللي عامل الكلام ده أبويا اللي عمله وأنا أخذت الحكم وراه قال له أنت من الذين يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون فقال أين هي يا سيدي قال في المكان الفلاني والمكان الفلاني المهم أبطل نجم الدين أيوب كل هذه الإيه المخالفات وهم راجعين بقى الغلام قال له قال للعز أما هبت أما خفت يعني من المنظر ده يوم تنصيب العرش بتبص تلاقيه زي الطاووس قاعد على الكرسي زي الطاووس والدنيا كلها حواليه يعني اي واحد يجف لسانه في حلقه لو حب يتكلم كلمتين يقف من الابهه والعظمه دي كلها اما هبت قال له يا بني اني استحضرت عظمه الله في قلبي فرايت السلطان قدامي كالقط يبقى هذه المقارنه نفعته في هذا الثبات ولو نظرت في تراجم العلماء الربانيين كيف ثبتوا كيف ثبتوا تجد دائما الشريعة المعظمة وتجد النظر إلى الثواب العظيم ورضا الله عز وجل هو الذي يثبته لكن لماذا ينكل وينقص ويتساقط في الطريق لأن المقارنة دي غير موجودة من عوامل الثبات أن تضع الله عز وجل نصب عينيك وأن تضع النبي صلى الله عليه وسلم نصب عينيك إذا خولف رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما كان المخالف فلا يجوز أن تختار عليه أحدا ودي كانت طريقة العلماء العاملين الكبار اللي هم احنا بنقص منهم الأربعة الذين اشتهرت مذاهبهم في ديار المسلمين أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وطبعا المذاهب الفقهية ليست محصورة في أربعة فقط بل هي كثيرة ولكن رزق الله عز وجل هؤلاء العلماء بتلاميذ أوفياء لخصوا مذاهبهم ونشروها وبسطوها وشرحوها فكان لهم من الحظوة ما ليس لمن هم يعني ربما يكونون أفضل منهم من الأئمة العاملين الكلام الشهير للأئمة الأربعة إذا صح الحديث فهو مذهبي كلام شهير حتى يعني قال بعض العلماء الشافعية أظنه ابن سريج أو واحد من طبقة ابن سريج من الشافعية قال خالف الشافعي السنة في هذه المسألة ولو كان حيا لرددت عليه به الشافعي اجتهد اجتهادا في مسألة ما فخالف فيها حديثا فهذا العالم يقول لو كان الشافعي حيا لرددت عليه بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرحم الله الشيخ محمد سعيد آه، السفر له أرجوزة اسمها أرجوزة المهدي وهي أرجوزة طويلة وأنا بصدد تحقيقها ونشرها لعذوبة أبياتها وقد كنت ذكرت هذه الأبيات منها قديما والتي ينص فيها الشيخ رحمه الله على هذا المعنى الذي ذكره هؤلاء العلماء الكبار إذا صح الحديث فهو مذهبي يقول رحمه الله وقول أعلام الهدى لا يعمل أعلام الهدى هم الأئمة الأربعة أو غيرهم يعني وقول أعلام الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرضا على الحديث والكتاب المرتضى ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذاك فاطلبوا فانظر ما قالت الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم فالأئمة الأربعة وكل العلماء متفقون على هذا إذا صح الحديث فهو مذهبي فإذا خالف إنسان سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يتبعون هذا الإنسان مطلقا وفي صحيح البخاري أن ابن عباس كان يوجب متعة الحج تعرفين الحج الأنساك الثلاثة الإفراد والقران والتمتع خلاص التمتع هو أن تأتي بالعمرة في أشهر الحج وبعدين تتحلل من العمرة وتنتظر حتى يأتي يوم 8 ذو الحجة وبعدين تهل بحج خلاص القران بتدخل العمرة في الحج لبيك حجا وعمرة خلاص الإفراد مفيش في عمرة وأفضل الأنساك التمتع وهو الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه عارفين النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا في الأول ثم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة لكنه امر من لم يسق الهدي ان يتحلل بعمره والصحابه انت عارفين موقفهم ما رضوش يتحللوا وخالفوا الامر ودخل على ام سلمه الكلام مش عايز اخض يعني فيه لانه هيخرجنا عن الموضوع لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما سالوه سراقه بن مالك بن جعشم اعمرتنا هذه لنا ام لابد ابد قال بل لابد ابد وشبك بين اصابعه وقال دخلت العمره في الحج الى يوم القيامه اللي هو ده التمتع بقى انت عارف اشهر الحج اللي هي ايه شوال وذو القعده وعشر من ذي الحجه فلو اتيت بالعمره في الشهرين والعشر ايام دول خلاص بتتحلل وتنتظر ليوم 8 ابن عباس كان يرى وجوب التمتع وانه لا يجوز غيره فحصل مناظره بينه وبين بعض اصحابه كسعيد بن جبير مثلا او الطبقه دي فلما رأوه يوجب التمتع قالوا له إن أبا بكر وعمر ما كان يران التمتع فقال لهم يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون أبو بكر وعمر أظن ما فيش أجل في هذه الأمة من أبي بكر وعمر ليه لأن طبعا لمكانهما المعروف وبعدين دول لهم سنة كمان عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ فمع مكانهم وفضلهم لهم سنة كمان فابن عباس لم يتردد في المسألة دي فكانوا يعظمون أن يخالف النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن مغفل رضي الله عنه رأى ابن أخ له يخذف خذ إنك تجيب حاجة النبلة كده وتحط فيها آه، حصاة كحبة الفول وبعدين يضرب بها كده إيه أي حاجة أو يضرب في الهواء وخلاص فلما عبد الله بن مغفل رآه يحذف أو يخذف كلاهما صحيح قال يا بني لا تفعل ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخل وقال إنها لا تنكأ عدوا ولا تصيد صيدا يعني لا أنت بتضرب بها عدو هتستفيد منها ولا بتضرب بها مثلا طائر في السماء هتنزله تاكل ولكنها تفقأ العين وتكسر السن انت عمال تلعب بيها نزلت في عين واحد هتفقعها على طول نزلت على سنة واحد هتكسرها اذا مفيش فايدة انك انت تقعد تلعب بالحصاة دي جاي تيجي في عين واحد تيجي في اسنان واحد خلاص راح عبد الله المغفر مشوار ورجع لقى صاحبنا شغال عمال برضه ايه عمال يحبل فقال أقول لك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف وتخذف والله لا كلمتك أبدا والأخبار في هذا شهيرة وإحنا تذكرناها مرارا وتكرارا في هذه في مثل هذه المجال فالقصد ابن الجوزي بيقول أن المحققين ما كانوا يأبهون لأي اسم كائنا من كان إذا خالف طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من هذا المخالف يقول فنقل عن أحمد أنه قال له المروزي ما تقول في النكاح فقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قال إبراهيم ما كملش بقى فصاح به الإمام صرخ فيه لأن, هي... لأن عارف أنه يقول قال إبراهيم يستحب للرجل ألا ينكح مثلا ولا أي حاجة من دي فلم يدعه يتم الكلام حتى صاح الإمام فيه وقال جئتنا ببنيات الطريق بنيات الطريق يعني الطرق الجانبية أما الطريق اللاحب الرئيس اللي هو رايح جاي ده والطريق الرئيس في المدينة ده ما فيش حد بيتوه فيه إنما يتوه في الحواري جئتنا ببنيات الطريق الطريق اللاحب الواضح هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مما وقع فيه بكل أسف جماعة ممن لم يتسننوا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك طالب العلم لا يتزوج ليه لماذا لا يتزوج يقول لك أصل الإمام أحمد تزوج عند الأربعين طيب ده الإمام أحمد ده طول حياته في الصحراء راحل من بلد إلى بلد ومن بلد إلى بلد ومن بلد إلى بلد أي واحد عنده هذه النهمة القوية في طلب العلم شيء طبيعي أنه لا يلتفت إلى غير ذلك لكن إحنا موضوعنا في الشاب اللي هو بيعاني من الفتن ومش عارف يغض بصره والمسألة دي وقاعد وكل شوية يجي يقول لي أنا بحفظ وأتفلت مني الحفظ مش عارف أطلب العلم أنا أنا بنصحه إنه يتزوج لأنه لو تزوج لسكن سكن قلبه ليه لأن فتنة النساء تشتت أكثر من, من أنا لما لو قلت 100% من عزم القلب فأنا صادق أيضا لكن أنا هقسمها كده اسمها قريبة هقول إن فتنة النساء ممكن تشتت أغلب عزم القلب تيجي تحفظ ما تعرفش تحفظ والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء فهي أعظم الفتن جميعا هي فتنة النساء فأنا النهاردة لما بحصن نفسي كطالب علم ضد تشتيت هذا القلب فأنا مصيب فإن لم أفعل فمصيبة ها فاحنا بنقول للطالب اي روح يتخير انسانه ممتازه وكويسه ومن بيت كويس حتى تعينه على الطلب لان فعلا هو لو تزوج انسانه لا تتقي الله عز وجل وكده دي هتخليه يكلم نفسه ده اذا كان حافظ مختصر الخرقي ينسى كل حاجه فاحنا بنقول له يتخير ولكن اذا استطاع ان يتزوج فليتزوج الاباء اللي عندهم قدره ان يزوجوا ابنائهم ارجو ان يطلعوا من العقده الكئيبه التعيسه بتاعتهم دي يقول ما اتجوزت لما يتخرج ويبقى راجل يعتمد على نفسه طالما ان انت قادر وعندك مال وعندك سكن للولد قادر على انك انت تاكله وتشربه وتجوزه ليه ما تعملش كده هي ايه المساله كلها عباره عن فم زائد على البيت الست اللي هتيجي دي عباره عن نفر انت بتصرف على الواد وبتاكله لحد ما تخرج من الجامعه خلاص لما تجوزه وانت عندك بيت وعندك شقه فاضيه لما تجوز الولد دوت مين اللي زاد عليك مش هي امراه مش انت لن يعني تشقى باطعامها النبي صلى الله عليه وسلم يقول طعام الواحد كافي الاثنين وطعام الاثنين كافي الاربعه وطعام الاربعه كافي الثمانيه فانت لو تسننت بهذا وتزوج ابنك وسكن من شهوته يمكن ان ينتج مسألة التبتل بقى و... ويقال لا لا تتزوج إلا على 40 للإمام أحمد تزوج أدي إحنا معانا نص الإمام أحمد أهو هو زي أبي حاتم الرازي وأبو زرع الرازي والجماعة اللي قضوا حياتهم يجروا على الطرقات من بلد إلى بلد ومن بلد إلى بلد كل همهم كان مصروفا الى العلم فكانت هذه الشهوه غير وارده لكن احنا بحثنا في من له شهوه انت لو قلبك مصروف تماما الى العلم وما عندكش اي فكره انا بقول لك مش مشاكل اتجوز منين ما تحب لكن انت رجل تعاني من المساله ديت يبقى ينبغي ان يكون هناك تفصيل في المساله ما جيش قد كده ختم واحد لا زواج قبل الاربعين هذا الكلام كلام غير منصف وغير واقعي بل مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فانظر إلى الإمام أحمد مع تعظيمه لإبراهيم بن يزيد النخعي وإبراهيم بن يزيد النخعي أنتم عارفين كان فقيها كبيرا جليل القدر من أصحاب علقمة ومن أصحاب الأسود بن يزيد وهؤلاء الطبقة لما ذكر إبراهيم ولم يتم كلام إبراهيم صاح فيه وقال جئتنا ببنيات الطريق ليه لأنه وضع إبراهيم أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فشيء طبيعي جدا أن يختفي حجم إبراهيم النخعي وإن ظهر حجمه في مقابل غيره ولكن يختفي حجمه إذا وضع في مقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل له أي للإمام أحمد إن سريا السقطي وسري السقطي رجل عالم كبير ومعروف يعني قال لما خلق الله تعالى الحروف وقفت الألف وسجدت الباء فقال نفروا الناس عنه اللي هم بيبحثوا في صفات الحروف يقول لك ليه الألف واقفة كده والباء نايمة قال لك علشان لما ربنا خلق الحروف قامت ألف واقفة ففضلت واقفة والباء نايمة ففضلت نايمة طب أنت جبت الكلام ده منين الكلام ده غيب لا يجوز أن يتكلم فيه إلا نبي جبته منين وده فائدة تصحيح الدليل وإن إحنا كل بني آدم يتكلم ينسب كلاما إلى الله عز وجل أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول له من أين لك هذا وهذا أولى من الذمة المالية قانون من أين لك هذا الذمة المالية لا نسبة الأقوال إلى الله ورسوله أولى أن ينفذ فيها هذا القانون كل بني آدم يتكلم نقول له من أين لك هذا هذا كله عبارة عن آراء ما لها خطام ولا زمام الإمام أحمد لما سمع هذا الكلام الذي لا يستني شيء قال نفروا الناس عنه تنفير الناس عن مثل سري السقط قد ينفر عن سري نفسه كشخص وقد ينفر عن كلامه وبعدين المسألة ممكن تكون مشبكة في بعضها ما تعرفش تنفر عن كلامه إلا إذا نفرت عنه فلا بأس نفر عنه ليه؟ لأن حفظ الديانة مقدم على هذا العالم ونحن ذكرنا مرارا موقف مسلم من البخاري أو على على حد من يقول بأن المسلم قصد في مقدمة صحيح البخاري لما شن عليه في مسألة اشتراط اللقاء والكلام ده وإن كنت أنا أرى أن مسلم ما قصد أحدا لا العلي بن مديني ولا البخاري إنما قصد رجلا أيضا مرموقا في زمانه كان مسموع الكلمة في زمانه فرد عليه مسلم وجهله ويعني وصفه باوصاف يعني مذكوره في المقدمه، لكن ما اظن الحقيقه ان المعني هو البخاري ولا علي بن مدينه، انما كان رجل برضه فيه له علم ورجل ثبت زي البخاري وزي علي بن مدينه لكن لم يكن مشهورا ولذلك عرض مسلم به. الامام الشافعي لما نزل مصر وكان مصر مالكيه والشافعي لما رجع من الرحله بتاعته في العراق كان له مذهبان، مذهب قديم وجديد، المذهب القديم ايام ما كان يعني في العراق وبيتتلمذ على مدرسة أبي حنيفة وبعدين لما استوت ملكته وجاء إلى مصر أصبح له اختيارات واجتهادات تخالف ما كان يقوله أيام كان في العراق وإحنا عارفين برضو أن الشافعي تلميذ الإمام مالك وأن الشافعي هو الذي قرأ الموطأ على مالك فلما جاء الشافعي بقى إلى مصر وشرف هذه البلاد بطلعته البهية كان مصر فيها قدر كبير من المالكية فبدأ لأن بدأ الشافعي يقول اجتهادات مخالفة لمالك فالمالكية كشوا منه وبقوا كده ايه بيكلحوا في وشه ما بيردوش مثلا عليه يعني اذا تكلم ولا الكلام ده فالشافعي احس بالمساله دي فقام رايح باب داره وقافل على نفسه الباب حتى جاء جماعة من التلاميذ وقالوا له ما ينبغي لك أن تكتم مثل هذا العلم فخرج وخالف مالك في أشياء مالك مثلا ممكن يقول في المسألة حرام الشافعي لا يرى ذلك يقول واجب الشافعي لا يرى ذلك وحصلت بينه وبين بعض المالكية يعني مشاكل زي أشهب بن عبد العزيز كان أشهب ابن عبد العزيز وكان مالكيا يدعو على الشافعي بالموت في سجوده يعني وصلت مسألة إلى ذلك إلى ذلك وكان يقول اللهم أمت الشافعية حتى لا يذهب مذهب مالك شوف يعني وصلت مسألة إلى ذلك ولما تراجع ترجمة أشهب ابن عبد العزيز ترى أن كان فيه نوع من الملاحة وفي أبيات شعر الشافعي رحمه الله يعني بيقول فيها تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك طريق لست فيها بأوحدي هو أنا لو مت الصبح وأنا الوحيد اللي هموت ما هو هيموت بعدي ها وسبحان الله مات الشافعي ومات بعده أشهب بن عبد العزيز بعدة أشهر يمكن شهرين أو ثلاثة فالقصد ان مسألة يعني ايه مسألة المخالفات دي سببها ايه سببها هو قانون العلم انا عندي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل معظم في النفوس فهذا المعظم اذا كان له حظوة في البلد فممكن اتكلم عن هذا الانسان نفسه بحيث اكف هؤلاء الجهلة ان يتبعوه فيما خالف فيه الشرع احمد رحمه الله يقول نفروا الناس عنه اما ان ننفر عنه هو شخصيا واما ان ننفر عن مقالته فاذا لم نستطع ان ننفر عن مقالته الا بالتنفير منه جاز ذلك خلاص ان احنا ننفر الناس عنه ولو بلفظ مجمل حتى هو ولكن لا نفتري عليه ما جيش اجيب التهم المعلبه وارميه بيها واقول ده بيعمل وبيخلي وبيسوي لا احنا اذا شغبنا عليه نشغب عليه بحرف قال ابن الجوزي الكلام ده كلام جميل وكلام يحتاجه كل من يتسنن يقول ابن الجوزي واعلم أن المحقق لا يهوله اسم معظم ما تخضنيش يعني لما أنا يكون معايا سنة ما تقوليش قال فلان أنا كده ما بتخضش ليه لأن أي عظيم فوقه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال رجل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أتظن أن طلحة والزبير كان على الباطل وانت عارف طلحة والزبير من العشرة المبشرين بالجنة لما حصلت المشكلة المعركة أو القتال ما بين طائفة علي بن أبي طالب وطائفة معاوية رضي الله عن الجميع كان في صفوف معاوية رضي الله عنه كان طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنه خلاص وكان مع معاوية فضلاء وكان مع علي بن أبي طالب فضلاء فواحد بيقول لعلي بن أبي طالب أتظن أن طلحة والزبير كان على الباطل لما خرجوا عليك ولما قاتلوك فقال له علي بن أبي طالب إن الحق لا يعرف بالرجال اعرف الحق تعرف أهله ليه لأن الإنسان مهما كان جليلا قد يزل قد يزل ليس هناك أحد معصوم فما المانع أن يزل الفاضل الكبير يعني ماعز رضي الله عنه ما هي زلة ماعز طب ماعز زنى كم مرة هي مرة واحدة فقط اللي احنا نعرفها في الكتب والأخبار أن ماعزا زنى الغامدية هذه الصحابية عملت كم ذنب نعرفه احنا يعني هو بس الذنب بتاع الزنا مع ماعز وكانت امرأة فاضلة جليلة برغم ذنبها ولذلك لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليها بعدما رجمها وماتت وقف له عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أتصلي عليها وقد زنت قال نح عني يا عمر لقد تابت توبة لو وزعت أو قسمت على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم كيف وقد جادت بنفسها لله عز وجل ده واحد واحدة بتبذل نفسها تصبر على رمي الحجارة حتى ان خالد بن الوليد راح جاب حجر قد كده ما كل واحد بقى ورماها على دماغها فلما رماها على دماغها فالدم انبعث من دماغها فلوث ثوب خالد فسبها ناعصت هدوم فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسبها وقال هذا الحديث كيف وقد جادت بنفسها لله عز وجل فالرجل الفاضل قد يخطئ مرة مرة واحدة فلا ينبغي أن يعير بذنبه ولا ينبغي أن يلام عليه لا سيما إذا ثبتت توبته فأنا عايز أقول الإنسان ممكن يكون إنسان فاضل وإنسان جليل ولكن يزل زلة كبيرة فلا ينبغي أن تأكل هذه الزلة محاسن هذا الرجل فالقصد علي بن أبي طالب يقول اعرف الحق أنت هتقول لي طلحة والزبير أنا هقول لك عمار وخلافه فإذا كنت هتجيب رجل في مقابل رجل مش هنخلص يعني أنت رجل شافعي المذهب وأنا حنبلي هتقول لي يعني أنت أعلم من الشافعي فأنا هقول لك يعني أنت أعلم من أحمد بن حنبل عين جوابك هو جوابي وهنفضل نجيب واحد قبال واحد واحد قبال واحد مش هنخلص لكن اللي ما يتحطش قباله حد مين النبي عليه الصلاة والسلام كده تخلص على طول خلاص يقول ابن الجوزي ولا عمري إنه قد وقر في النفوس تعظيم أقوام فإذا نقل عنهم شيء فسمعه جاهل بالشرع قبله لتعظيمهم في نفسه لما أقول لك ده الإمام أحمد ترك الزواج ولم يزوج إلا عند الأربعين أحمد رضي الله عن أحمد إحنا فين وأحمد فين وبتاع خلاص هنتبع أحمد خلاص أو فلان الفلاني تقول هنتبع فلان الفلاني قد يكون فلان ده مخالف وذكر ابن الجوزي أشياء عجيبة عن بعض هؤلاء فنقل عن أبي يزيد البسطامي أنه قال تراعنت علي نفسي تراعنت من الرعونة عمال ي- يحمل نفسه على الصراط المستقيم تقوم تترعن عليه عايز اصلي يلاقي نفسه كده مقفول وبتاع يقول له روح صنعاء شم هوا مثلا او روح المصيف اعمل كذا انت تفضل طول عمرك تصلي تصلي تصلي فتقوم نفسه عماله تترعن عليه بقى انا عمال اقول لك اقف يصلي لربنا تقول له روح شم البلطيم مثلا هوا والكلام ده فحب يأدب نفسه حب ايه يأدب نفسه تراعنت علي نفسي يوما فحلفت الا اشرب الماء سنه ده انت هتموت ده قضاء مبرم ده قضاء مبرم طيب الكلام ده لا اتصوره صحيحا وطبعا احنا لما بنيجي نرى كلاما منكرا ينسب مثلا لاقوام يحتمل لهم انا بقول ان صح عنه خلاص وبعدين بعد كده انظروا هل للكلام تأويل أم لا ابن الجوزي يعلق على الكلام ده فيقول وهذا إذا صح عنه كان خطأ قبيحا وزلة فاحشة لأن الماء ينفذ الأغذية إلى البدن ولا يقوم مقامه شيء فإذا لم يشرب فقد سعى في أذى بدنه وقد كان يستعذب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الماء هو أحسن من النبي كان بيشرب الماء بل كان يقول اللهم اجعل حبك أحب إلي من الماء البارد الماء البارد وفي الصحيحين من حديث أنس أن أبا طلحة الأنصاري كان أكثر الأنصار مالا وكان له بستان اسمه بيرحاء وكان في مقابل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل إلى هذا البستان فيشرب الماء العذب فيه ففي يوم من الأيام أبو طلحة جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزل قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فجاء أبو طلحة وقال يا رسول الله إن أفضل مالي هو بيرحاء وقد سمعت الله عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فهي صدقة لله عز وجل فضعها يا رسول الله حيث شئت فقال بخ ذاك مال رابح وفي رواية يحيى بن يحيى النيسابوري ذاك مال رايح أو رائح والقعنبي لما روى الحديث ده عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس شك في هذا الحرف كما روى البخاري في كتاب الأشربة قال ذاك مال رابح أو رائح أو رايح يعني رايح أي يروح أجره على صاحبه ورابح من الربح فقال اجعلها في بني عمك وفي أرحامك فكان يستعذب للنبي صلى الله عليه وسلم وكان في مكان اسمه السقيا على بعد يومين من المدينة كانوا يذهبون فيأتون بالماء العذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن فهو لما يقول أنا لن أشرب الماء سنة كاملة حتى يؤدب نفسه هو طبعا هو أدب نفسه لأنه هيدخل ال... هيموت يعني يبقى كده هو وصل إلى سقف المحنة فابن الجوزي بيقول الماء لا ممكن ما تشربش عصير ما تشربش شاي ما تشربش أي حاجة إلا المية ولو أنت عطشان وشربت عصير الدنيا تحس إنك عايز تشرب برضه فالماء جعل الله عز وجل له هذه الخاصية إن هو بيساعد الأغذية على أن تصل إلى خلايا الجسم يقول افترى هذا فعل من يعلم ان نفسه ليست له وانه لا يجوز التصرف فيها الا عن اذن مالكها اللي هو الله عز وجل وكذلك ينقلون عن بعض الصوفيه انهم انه قال سرت الى مكه على طريق التوكل حافيا طبعا طريق التوكل ده طريق ما اسموش طريق التوكل انما سار متوكلا قال انا هطلع كده متوكل على الله ورايح مكة فكانت الشوكة تدخل في رجلي فأحكها بالأرض ولا أرفعها مش كده يشدها يطلعها لا يقوم ضارب رجله على الأرض ومدخل شوكة في رجله طب ده إيه علاقته بالتوكل مثلا خلاص نوى إن أي حاجة تحصل له في السكة يبقى ده داخل في التوكل ده نوع من الجهل يقول وكان علي مسح المسح اللي هو الثوب الغليظ الخشن يعني واحد لابس مثلا حاجة كده من صوف الغنم حاجة من الوبر التقيل يقول فكانت عيني إذا آلمتني أدلكها بهذا المسح حتى ذهبت عيني الله ده إيه, ال- إيه الجنون ده يعني طب إيه القربة اللي إحنا هننتظرها إن واحد يجيب مثلا آه، مشط ويقعد كل شوية يحك في عينه كل ما توجعه لحد ما يطير عينه إيه اللي أنت عايزه يعني ما هو الثواب اللي أنت عايزه من أول المسألة دي ده جهل قطعا وهذا متصور ان هو متوكل على الله فربما كتبها رجل كهذا وكان له اسم وكتبها في كتاب فأتى بعض الجهلة فظن أن هذا قرب إلى الله تبارك وتعالى ففعلها يقول وأمثال هذا كثير وربما حملها القصاص على الكرامات وعظموها عند العوام فيخايل لهم أن فاعل ذلك أعلى مرتبة من الشافعي وأحمد أبذل عينك في الله يجيبوا حب إيه المردود المسألة دي وتصور ان دي نوع من كرامات الاولياء ونوع بقى من الصبر على الاذى والكلام ده فده هذا نوع من الجهل يقول ولعمري ان هذا من اعظم الذنوب واقبح العيوب لان الله تعالى قال ولا تقتلوا انفسكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لنفسك عليك حقا والحديث ده يحتاج الى فقه ان لنفسك عليك حقا الحديث ده طبعا مقطع من حديث طويل النبي عليه الصلاة والسلام أوصى عبد الله بن عمرو بن العاص به وأنا عايز أقف عند المقطع ده قليلا عشان أصحح بعض المفاهيم المغلوطة عند الجماهير لكن احنا هنذكر الحديث كده بسرعة علشان نحط الجملة دي في السياق فتتفهم يعني الحديث طبعا في الصحيحين وغيرهما أن عبد الله أن عمرو بن العاص زوج عبد الله امرأة من قريش وكان عبد الله بن عمرو بن العاص كما في النساء وابن حبان يقول جمعت القرآن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يعني حفظ كان حفظ القرآن كله اللي نزل يعني فكان يقوم به كل ليلة كل القرآن اللي عنده كان يخلصه كل ليلة كان عنده جلد وصبر على الوقوف وعلى العبادة وكان مشهورا عن عبد الله ذلك فلما ابوه جوزه عرف ان ابنه ممكن يسيب مراته ليله الدخله ويقعد يصلي بسبب اقباله وجده على ربه تبارك وتعالى واقباله على الله ثاني يوم راح يطمن فبيسال المراه كيف حال عبد الله قالت نعم العبد لربه لكنه لم يعرف لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا قال فجاءني ابي فعزمني ولامني وعضني بلسانه أي أسمعني كلاما قويا وقال أنكحتك امرأة ذات حسب من قريش فأعضلتها ثم انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى له عبد الله شكى له عبد الله في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه الجمع بينهم كأنه ذهب إليه فلم يجده فترك خبرا أن يأتيني إذا جاء فجاء عبد الله فالنبي صلى الله عليه وسلم بيسأله عن الايه؟ عن العبادة بتاعته. قال كيف تصلي؟ قال أصلي كل ليلة. قال صلي وقم. أصلي ونم. كيف تصوم؟ قال أصوم كل يوم. قال له طيب صوم في كل شهر. قال أقدر. طب صوم كل جمعة أقدر. طب صوم يوما ويوم أقدر. قال له إيه؟ لا صوم صيام داوود. كان يصوم يوما ويفطر يوما. وبعدين وصاه في نهاية الحديث إنه معروف لن أسوقه كله قال يا عبد الله إن لنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولضيفك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه هو ده العدل إن لنفسك عليك حقا أنت رجل مرفه متنعم وبترفل في الغنى أبوك غني وجدك غني وجد جدك غني والثراء عندكم ملكة بتركب سيارة حديثة جيدة تسكن في مكان كويس والكلام ده أهم حاجة بدأ بيها توبة ليست ملكا لأحد فخلع حوله وقوته وخلع نفسه من الموضوع دي أول حاجة وتدل على إنصاف وإن المسألة مش متعلقة بيه ومن يحجر عن كبابته اخرج إلى أرض كذا وكذا أرض كذا وكذا قال له لا, لا تبقى في أرضك أرض السوء اللي أنت مارست فيها هذا العدوان وقتلت 100 بني آدم طب ليه ما يفضلش فيها لأن ال 100 بني آدم اللي قتل الذين قتلوا لم يستطع واحد من أهل البلد أن يرد هذا القاتل يبقى ولا واحد ممكن يأمر يأخذ على يديه إيه المانع إيمانه ينزل واحد من الجماعة المستفيدين من من من بطانة الشر يجي يقول له والله انت لما كنت زمان بتقتل ما كانش حد بيقدر يبص لك ما شفتش الواد ده وهو بيهزر معاك وبرق لك كده تبريئه عمره ما كان يقدر ايه اللي حصل لك؟ فين اين مجدك الضائع؟ ما فيش داعي تقتل لكن اسكت ها؟ ما فيش داعي انك انت تقتله لكن اقطع له ايد وسيبه عايش مثلا يشرط له جلده بس تبين ان انت لسه ايه لسه ما زلت ابو السباع زي ما انت ايه المانع ان البني ادم ده يرجع تاني يرجع تاني يقطع صباع يقطع جلدي وبعدين يقطع رقبته وبعد كده مفيش مانع فقال له لا انت ما ينفعش تفضل في الارض التي مارست فيها العدوان لازم تطلع لارض اخرى انت فيها نكره غير معروف وفيها نا- اناس صالحون لا يستطيعون قبول فاسد في وسطهم ده كنت عايز تسوق يبقى انت لازم تغير البيئه تماما اخرج من ارضك ارض السوء الى ارض كذا وكذا فان فيها قوما صالحين فاعمل معهم الرجل كان صادق النية في التوبة فناء بصدره إلى الأرض التي أمره الراهب أن يذهب إليها ناء بصدره يعني إيه يعني كناية عن إيه إن صدره بي- سبقه ها زي واحد مثلا يقول لك فلان من لما يحب يعبر انه يعني بيجري قوي يقول لك سبقه ظله طب هو الظل ممكن يسبقه؟ لا ما يسبقوش بس ده كنايه عن ايه؟ عن سرعه المشي فهو لانه عايز يتوب خرج من هذه الارض بحماس هو يا دوب طلع كده ما فيش كم خطوه ومات اختصمت فيه ملائكه الرحمه وملائكه العذاب ربنا سبحانه وتعالى لأنه علم أنه خرج تائبا بقلبه أمر الأرض فالأرض إيه؟ قال لهذه أن تقربي ولهذه أن تباعدي وأوحى إلى المختصمين أن قيسوا المسافة بين الأرضين فإلى أيتها ك- كان أقرب فهو من أهلها فقاسوا المسافة فوجدوه أقرب إلى أرض المغفرة بشبر واحد فغفر له في الأرض الجنة فأنا عايز أقول يا إخواننا آه، وإحنا بندعو إلى الله عز وجل لابد أن نراعي حال المدعو كان من أهل النعيم والترف وبيترفع بحاجات مباحة سيبها له. وهو إيمانه هو الذي سيحجزه وأنا ذكرت قال ربما ذكرت يعني في هذا الموضع قبل ذلك قصة رجل رجل موسيقار وامرأته أيضا موسيقارة ينفع ال- ينفع الكلام ده؟ ها؟ المهم الاثنين كانوا شغالين في الأزرق فالراجل حب يتوب فجاء وقال لي والله أنا راجل شغال موسيقار وعايز اتوب ولكن كل حياتي مبنيه على الموسيقى الشقه التمليك اللي انا فيها انا جايبها موسيقى والعربيه اللي انا راكبها جايبها موسيقى وعندي خمسين الف جنيه في البنك من الموسيقى وانا تيقنت ان ده طريق حرام اعمل ايه فقلت له نقفل المحبس مش هقول له شيل الحنفيات اقول له نقفل المحبس قال لي ازاي قلت له تسيب الشغل قال لي طب والاكل قلت له سيب الشغل ده يعني ممكن اكل من الفلوس اللي معاه كل خلاص بس المهم ايه تيجي تحضر محاضرات وبتاع والكلام ده وت- ويبقى لك رفقه ايمانيه صالحه تبقى معاك ساب الشغل لم يمر شهر جاء قال لي انا مش قادر اكل اللقمه اللقمه مر والبيت اللي انا ساكن فيه مش عارف انام انت لما تيجي تقول له اترك البيت ونام على الرصيف وده راجل موسيقار ها ده راجل ايه موسيقار هينام على الرصيف هيتوب لا هيتوب ولا هينام على الرصيف ليه لانك انت انت تامره بالمستحيل لما تقول له طيب بيع السياره واركب مواصلات مش هيعرف يعملها لكن الراجل ده الحل بتاعه ايه تغذيه بالايمان دايما وتدي له نماذج الصحابه والتابعين وكيف ومن ترك لله عز وجل يعني ابو طلحه احنا لسه بنقول اهو لما يسمع ايه يطلع من بستان يقول صدقه لله احب مالي بيرحاء ده احب حاجه في البستان ده ان النبي صلى الله عليه وسلم بيدخله ده احب حاجه عند ابي طلحه ده كان يحتفظ بالبستان ده هو علشان البستان في قباله المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب يشرب ميه فانا يشرفني يشرفني واطلع للسماء ان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيتي يشرب ميه ويقول انا بستريح في البيت بتاعي ده انا ما بيعوش ده عشان الحته دي يقوم ينفعل لآية سمعها لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون يختار أحب ماله ويجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول له هي صدقة لله ضعها يا رسول الله حيث شئت الآن أنا لما أسمع المسألة دي وده مال حلال يهون علي أن أنا أخرج من المال الحرام يهون علي أن أخرج من الحرام أقوم أغذيه بإيه؟ أغذيه بحاجة زي دي أغذيه مثلا بقصة أبي الدحداح ويا شباب قصة أبي طلحة وهي في البزار وإن كانت قصة أبي الدحداح صحيح مسلم لها سياق آخر لكن اسناد البزار جيد ان ال- ال- ان برضه ايه ابو الدحداح جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزل قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة فقال أبو الدحداح يا رسول الله الله يطلب منا القرض قال نعم كان أبو الدحداح عنده بستان فيه 600 نخل 600 نخلة يعني مليونير العرب كانوا عايشين على التمر والماء يعني البضاعة محجوزة قبل ما تطلع ومتباع وهو ضامن انها هتتباع لان ده اكل 600 نخل ولم يكن لابي الدحداح كثير مال زي الايه البستان ده سمع الايه من ذا الذي يقرض الله قرضه قال له ربنا طالب منا القرض قال له اي قال ما قال له مالي عند ربي نقاطوع حائطي هذا 600 نخله قدها ربنا صدقه كده قال لك الجنه قال اشهدك انني اقرضت حائطي هذا ربي وطلع من المجلس على مراته مراته طبعا بستان يعني له سور كده وبعدين بان البيت بتاعه جوه البستان وطبعا مراته وعياله قاعدين في الدار ما رضاش يدخل برجله ليه لانه باع باع ال- ما عادش ملك وقف على الباب ثم نادى امرأته وقال يا أم الدحداح اخرجي بأولادك فإني أقرضت حائطي هذا ربي فسمع صوت المرأة من داخل وهي تقول ربح البيع يا أبا الدحداح مش تقول له بك وبك ومستقبل العيال وضيعت العيال وكنت خلينا حتى 10 15 نقد ادي ربنا 10 15 نقد وسيب لنا الباقي مستقبل العيال ها يعني كنا واحنا عايزين بندور على مكان نبني مسجد قبل ما ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا بالارض بتاع مسجد ابن تيميه ده كنا بندور على مكان عايزين نبني المهم لقينا مكان في حدود 300 متر كده رحنا لصاحبه والله يا عم الحاج انت عارف ولا حاجه لله وبتاع كان المتر ب 300 جنيه وقتها فانا بقى ايه قلت بقى استخدم كل بياني بقى والشغل بتاعي اللي انا عمال اشتغله معاكم واتكلم ووظفت بقى نفسي وبتاع وزورت كلامي في نفسي ان انا ارقق قلب الراجل بعد ما خلصت كلام معاك كنت حاسس ان عايز اتغدى تعبت كتر الكلام وفي الاخر كل اللي قدرت اعمله ان انزل 10 جنيه من 200 من 300 ل 290 اللي خلانا نسيب القصه كلها الراجل قال ايه؟ كلمه زلفت على سام قال قال اظن 10 جنيه لله كفايه عداك العين 10 جنيه لله كفايه شوف ال... هو ده ده النمط قيسه بقى بالصحابه يخرج عشان ايه يخرج من بستان 600 نخله وما يبكيش عليها ولا يلتفت اليها ابدا فانا لما يكون واحد زي ده هو انا مش هقول له بقى الدنيا والنار والشجاع الاقرع والكلام ده. لا انا هديله الكلام ده اديله قصه ابي طلحه واديله قصه ابي الدحداح وما جرى مجراها اول ما يسمع الكلام العالي ده هو يهون عليه ان يترك المال هو النهارده الحمد لله ترك كل شيء قال انا لو هاكل من اموال الزكاه لأن انا افتيت بعد ذلك افتيت بعد ذلك ان هو يخرج من كل هذا المال بس بعد ما كان مستعد انه يخرج ولو افتقرت حل لك اموال الزكاه وده باب مغلق عن كثير من الناس مغلق عن واحد غارم محتاج فلوس عايز يعمل عمليه في حاجه لازم يعملها مش لاقي حد يديله يقوم يروح ياخد من البنك انا بقول لك ما تاخدش من البنك خذ من اموال الزكاه ولا تستنكف ان تاخذ من اموال الزكاه لانها حلال يجي الواحد في مسجد يروح لجمعيه خيريه ويكون واحد كمان يزكيك عند الجمعيه دي والله انا ظروفي كذا وكذا وكذا وانا رجل غارب وهدخل السجن لو ما دفعت وما عنديش فبدل ما تروح تاخد الاموال من البنك بالفوائد والربا والكلام ده خذ من اموال الزكاه لان سهم الغارمين احد الاسهم الثمانيه اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها لاموال الزكاه خذ من اموال الزكاه فهذا تحل له أموال الزكاة إذا خرج من هذا المال الحرام ووجد نفسه مملقا فقيرا لا شيء معه فده باب مين يفتح هذا الباب للناس العالم اللي عارف الموضوع ده خلاص فإحنا بنقول من فن الدعوة انك انت ما تعملش كده ايه خف واي حد يجي تديهوله انما لما يقولك انا شاب ملتزم جديد وملتزم وعايز اعمل ايه ما تقولش اعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا لا قول له احكي لي شويه عن حياتك انت تطلع مين يقول لك والله انا ابن فلان الباشا وعلان ال- البيه ومش عارف ايه والكلام ده و- ومولود في فمي ملعقه من ذهب ومش عارف ايه خدت المعطيات تعرف تديله الجواب اعرف ان ده مش هيستحمل لو قرصت عليه سيفر مفيش داعي تقرص عليه يبقى شويه شويه نشوف اعظم المخالفات عنده في حياته هي شكلها ايه ونقول له اعمل كذا وكذا وكذا وكذا وتجنب كذا طبعا احنا عندنا تلفزيون ودش ومش عارف إيه، اروح اكسر التلفزيون لا ما تكسروش لان اولا مش انت رب البيت كسرته هيجيبه غيره اهدار للمال خلاص طب اعمل ايه نصحته فعلت ما عليك اذا لم تستطع ان تزيل المنكر فزل انت ما تقعدش معاه لكن اقعد في الاوضه بتاعتك خلاص خلي اغلب وقتك في طلب العلم ومع الرفقه الصالحه والكلام ده وروح على النوم لكن ما يجيش يفتعل مشكله كتير من اخواننا عندهم نوع من الغشم معلش بالكلمه دي انا راجل فلاح وبقى هقولها زي ما تيجي بقى نوع من الغشم في في المساله دي اهاليهم كرهوا الالتزام بسببه كرهوا الدين بسببه ليه غشيم هو راجل عنده حماس وفوره والمنكر عايز يشيله ويقلبه دلوقتي أهو. لا يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صارت له دوله وكان الكلمة بتاعته ينفذها على طول قال لعائشة رضي الله عنها لولا حدثان قومك بالكفر لهدمت البيت وبنيته على قواعد إبراهيم لكن ما عملش كده لأن قريشا كانت تعظم الكعبة تعظم البيت فلو شافوا النبي صلى الله عليه وسلم بيهدم البيت هيجي في نفوسهم حاجة كده هيقول لك فعلا ربنا أمره بذلك لكن يا أخي مش قادر استحمله إن البيت المعظم ده نقعد نفكه طوبة طوبة فتركها ترك ذلك رعاية لهؤلاء بل كان في مقدم يعني في أول بعثته صلى الله عليه وسلم يرى رايات الزنا على البيوت تعرف الدعارة في مكة كانت عين عين كل واحدة امرأة داعر على ايه في علم كده زي علم الجمهورية كده برفرف على بيته أي حد عايز يروح البيت ده بل كانت الأنكحة أربع أنكحة كما قالت عائشة رضي الله عنها من ضمن أنواع الأنكحة في الجاهلية واحد مثلا وشه اخضر وشعره اكرم ومش عارف ايه بتاع وعايز ابنه مثبت وعينيه خضراء وشعره سايح والكلام ده يدور على واحد كده ويقول لمراته روحي استبضعي من فلان عايزين الولد ايه يكون شكله حلو ويخلي مراته تذهب الى هذا الرجل فيضاجعها عشان يطلع الولد كده ده نوع من انواع الانكحه بعث النبي صلى الله عليه وسلم وكل هذا الخبث موجود في قريش موجود في مكه وكان يرى رايات الزنا على البيوت أم طلع ومكسرها كان يطوف في الكعبة وفيها الأصنام الأصنام اللي قريش بتعبدها في داخل البيت وما كسر الأصنام إلا بعدما دخل مكة فاتحا وعمال يكسر فيها يقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق وعمال يكسر في الأصنام لما رجع فاتحة طب رجع فتح مكة بعد قد ايه بعد كام سنة وحديث أبي ذر اللي أنتم عارفينه لما النبي صلى الله عليه وسلم كان هو أبو بكر يطوف بالبيت و و ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك فإحنا بنعمل بنستفيد من مثل هذا بإيه؟ إن إحنا نقدر المسألة أكسر التلفزيون ما أكسروش أشوف أنا كلمتي أنا اللي ماشية ولا لا أنا لو عملت كده يتمشي كلامي ولا لا إذا كان أنا كلامي اللي ماشي يجب علي اذا كان انا ماليش في البيت اي حاجه خلاص يبقى انا ايه ازول دي المساله دي يا اخوانا تحتاج الى علم تحتاج الى علم وتحتاج ايضا الى حكمه ومن يؤتى الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا فانا بقول لاخواننا كلهم أهو، اي بني ادم يجي لك يقول لك انا ملتزم جديد واعمل ايه ما تديلوش الروشته اللي انت بتديها لكل حد انما اعرف الاول حياته اسمع ترجمه لحياه هذا الانسان عشان تشوف تاخده بالشده ولا تاخده باللين ولا تاخده نص نص هو ده فقه الايه فقه الدعوه ان لنفسك عليك حقا فآت كل ذي حق حقه اي نعم اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القراء الإسلامية للإنتاج والتوزيع الإسلامي بالقاهرة